بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا دلوقتي بعنوان ابسط يدك الان الكلمه دي اللي جابت المشاكل كلها الشيطان قال لربنا ابسط يدك الان واضرب و... ومس كل ما لديه وشوف هيكمل تمجيد ليك ولا لا الكلمة دي ربنا بيسمع الشيطان هتصور كده بيقولها على كل واحد فينا يوميا يقوم ربنا يقول له ايه لا مش هعمل كده عشان كده سماه كتاب الشاكي او المشتكي تصور انت مثلا تخيل الفكرة دي الشيطان رايح يقول لربنا ايه فلان واحد فينا بقى مبارك له في شغله وفي صحته كده ليه ما هو مش بيشكر عدل ومش بيعمل حاجة طب ابسط يدك واضربه في شغله وفي صحته وفي بيته وبعدين ربنا عارف بقى ان احنا مش ايوب فيقول له اسكت لا مش هبسط يدي يعني ايه مش همس لانه في وعد بيقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون تصور ان يمكن كل يوم في شكوى علينا في شكوى بتتقدم للقضاء الالهي تخلي ربنا المفروض يمد ايده ويشد بس ربنا يقول لا مش هيستحمل لا مش قد التجربه انا عاوز اوصلها لفكره ايه اللي يقرا كميه الام ايوب في فايدة تطلع من السفر ده ممكن تبقى فضيلة طول العمر هي الشكر ليه وانت بتقرأ أيوب وشكواه تقول إذا كان أيوب البار اللي أحسن مني حصل له كده أنا ما حصليش كده كتر خيرك يا رب إذا كان الراجل ده وهو كويس اتجرب التجربة دي يعني كان مفروض تجيلي التجربة دي وأكتر منها إنما ربنا من رحمته لأن أنا مش قده فقال بلاش أو نوسع المعنى ونقول إيه تجارب الآخرين اللي حواليك ما صداها عليك ساعات نسمع عن أخبار صعبة لناس كتير وتخلص في لحظة يعني إيه ربنا معاه يعني هي الرسالة واصلها لك عشان بس ربنا معاه مش كان ممكن تبقى أنت في الظروف دي مش كان ممكن قوي تبقى أنت اللي بتعيط وتصوت وهو يعني أقل منك ولا أكتر ده نفس المعنى اللي قاله المسيح له المجد لما جم التلاميذ يقولوا له سمعت عن الحادثة قالوا له قال لهم حادثة ايه كأنه مش عارف شفت بيلاطس المفتري عمل ايه خلط دم الجليليين بذبائحهم جليليين رايحين اورشليم يقدموا ذبائح ربنا يسوع جليلي واغلب والتلاميذ كلهم جليليين من المنطقه الشماليه الفلاحين يعني الجليل دي المنطقه الشماليه في فلسطين تحت اورشليم المنطقه الراقيه فربنا يسوع جليلي من ناصره الجليل والباقيين من كفر نحوم ومن قانا الجليل ومن الحتت الجليليه كلها فصعبان عليهم بلدياتهم نزلوا مرة يحجوا أورشليم ويقدموا ذبايح بيلاطس عشان يكيد هيرودس الجليلي دخل بفرسانه كده ودبح في الناس اللي بيقدموا ذبايح ما كانش ربنا يسوع في أورشليم هو والتلاميذ في الوقت ده بس خبر مزعج جدا زي بعيد عنكم لما نسمع حادثة في كنيسة وناس زينا يحصل لهم حاجة صعبة كانت ايه الرسالة اللي قالها المسيح؟ قال لهم انتوا فاكرين ان الناس دول اوحش من بقيه الناس عشان حصل لهم كده لا دول زينا زيهم بالظبط وان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون عاوز اوصل لايه هل انا احسن من ايوب اكيد لا طب ليه ما حصليش اللي حصل لايوب ده لان ربنا رحمته واسعه وحاسبها كويس فلقى ان انا مش قده طب يبقى رد الفعل المطلوب ايه اشكرك يا رب ما كنتش هحتمل عشر الكلام ده هو احتمل لأنه راجل كويس أنا ما كنتش هحتمل فتعالوا نعيش شوية مع فكرة الشكر من سفر أيوب تعالوا نستعرض حوالي 14 شكل من المواضيع اللي تستاهل الشكر وأغلبها ما بيعديش على دماغنا لأن كل واحد عايش مع نفسه ومركز في نفسه أول بند مثلا تعالوا نقرا شوية أجاب الشيطان الرب هل مجانا يتقي أيوب الله أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ماله باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيف الأرض ولكن ابسط يدك الآن دي الكلمة اللي إيه جابت المشاكل ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو ذا كل ماله في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب عاوز أقول لكم حكاية مد يدك دي هو قال له مد إيدك أتاري مد إيدك دي بقى كلمة مشهورة في الكتاب مقصود بيها التأديب مد اليد مقصود بيها التأديب هوريكم كذا مقطع كده وخليكم فاكرين ان احنا ايه ربنا مش بيمد ايده علينا لان لو مد ايده اللي احنا فيه ده كله دلع فاقرا معاكم كام نص كده كحته دراسيه مفيده اشعياء تسعه يقول ارسل الرب قولا في يعقوب فوقع في اسرائيل فيعرف الشعب كله فرايم وسكان السامرة القائلين بكبرياء وبعظمة قلب قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة قطع الجميز فنستخلفه بأرز في الوقت ده وقت أشعية كان الناس وحشة قوي ومتكبرة قوي وعايشين في وثنية وراكنين ربنا خالص فربنا سامع بيقولوا ايه بيقولوا ايه بتوع فرايم دول أسوأ فئات اليهود كانوا فرايم بتوع السامرة كمان بكبرياء وبعظمة قلب لو اللبن طوب اللبن طوب الني ده ضعف احنا نعمل حجارة ولو الجميزة اتقطعت نجيب مطرحها أرز لبنان منتهى الكبرياء يعني واحد واثق انه هيعمل وهيسوي ولو حاجة باظت يصلحها ومفيش ربنا خالص في الصورة فقال ايه يرفع الرب أخصام رصين عليه رصين ده بقى ملك الآرام فقال طب خلاص انا هسيب بقى ملك ارام عليهم يأدبهم يعرفوا ان هم عمالين يقولوا هنعمل وهنسوي وهم مش في حالتهم حاجه ويهيج اعداء الاراميين من قدام والفلسطين من وراء فيأكلون اسرائيل بكل الفم ياكلوهم اكل كده فأشعيا يقول ايه مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد فهمتوا كلمة يده ممدودة يعني ايه يعني فتح ايده بالتأديب وأول نوع من التأديب جيش آرام على جيش الفلسطينيين حاصر اليهود عشان يعلموهم الأدب يا ترى اليهود تابوا ما تابوش طب يحصل ايه يده ممدودة بعد يعني ندخل على اللي بعده تأديب ما جابش نتيجة ندخل في التأديب اللي بعده انا عاوز اوريكم يعني ايه يده ممدوده او ابسط يدك دي احنا بعاد عنها خالص احنا ما شفناش ايد ربنا لما تتمد بالتأديب قد ايه صعبة بعدها بشوية في نفس الإصحاح يقول لأن الفجور يحرق قنار تأكل الشوك والحسك تشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان بسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للنار لا يشفق الإنسان على أخيه يلتهم على اليمين فيجوع ويأكل على الشمال فلا يشبع يأكلون كل واحد لحم زراعه منسى يأكل إفرايم وإفرايم يأكل منسى وهما معا يأكلون يهوذا مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد الناس مش راضية تتعلم نكمل الإصحاح اللي بعد ويل للذين يقضون أقضية الباطل يعني في أحكامهم كلهم بطلين وللكتبة الذين يسجلون جورا جورا يعني ظلما ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائس شعبي لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام ماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد إلى من تهربون للمعونة وأين تتركون مجدكم اما يكسون بين الاسرى يعني انا وراهم وراهم لخليت مخليهم كلهم اسرى وده اللي حصل في نهايه عهد اشعياء اما يسقطون تحت القتلى أخلي كت- شبابهم كلهم يموتوا قتلى في الحرب مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد ناخد موقف أخير يقول في مزمور إيه يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يابوسة القيس أول معنى عاوز أقوله لما تلاقي يومك عدى على خير افتكر الفكرة دي بالرغم ان انا وانت مش احسن كتير من يهوذا وافرايم ومنسى انما يده لم تمتد بعد فاهمين عاوز اقول ايه احنا لسه ما تأدبناش كما يجب لان ربنا من رحمته بينا شايف ان احنا لا نحتمل اكتر من شوية التأديبات البسيطة اللي في حياتنا فاشكر ربنا على ان التأديب على قد كده ده اول مجال تشكر عليه واشكر ربنا انك ما خدتش درجة تأديب زي أيوب ولا زي بلاد اليهود ويده ليست ممدودة بعد أول شكر تشكر عليه إذا فكر في الشكر على ما فات لما الشيطان اتغاظ من أيوب لأنه نجح في الاختبار الأولاني بالرغم أنه راح فيه ممتلكاته وأولاده قال له ما هو أغلى حاجة عند الواحد صحته شيل صحته لأن وجعه بقى الداخلي هيخليه يكفر بيك ويجدف عليك قال له طب ابسط الآن يدك مس عظمه ولحمه دي معناها بقى بهدلة خالص بقى مرض صعب قوي جه لأيوب لغاية دلوقتي بيحتاروا في تفسيره العلماء بس ده تبع التخصص الجلدية شوية فإيه في مرض نادر كده يسموه بنفجس مرض صعب قوي ممكن يخلي الجسم كله يضرب قرح وبقاليل كده وتبقى صعبة جدا وساعات يموتوا بيه من كتر ما ال- يعني يحصل زي المحروق كده المهم انه مش معروف المرض اللي جه لأيوب إلا انه مرض جه فجأة بشكل مزعج جدا بقى بيحك جلده طول اليوم وجلده عمال يضرب قرح و- وطبعا القرح دي بتمدد فبقت ريحته صعبة قوي ومرض صعب صعب جدا قال له ابسط يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك اليوم اللي ما تحسش فيه بوجع ألا يستحق الشكر فاهمين أنا عاوز أ- أقلب المواضيع شوية أقول إيه إحنا يوم ما بيجي وجع بتبقى مستعجل تدور على دواء أو دكتور وتخلص طب كام يوم عدى من غير وجع شكرت ان اليوم مشي من غير وجع ولا ما جاتش في بالك شكرت ان عظمك متظبط في مكانه عارف تتحرك وعارف تمشي ولا ما شكرتش حاجات ما بتكونش دخلت في دماغنا قبل كده بس الحقيقة تستاهل الشكر لأنك لو اتحرمت من الحاجات دي في لحظة هتعرف إنه ده ده كان عز كان عز ان الجلد سليم وكان عز ان العظم سليم وكانت ايام حلوه قوي اللي فيها الجسم كان يعني ماسك بعضه على الاقل بدليل لما واحد تاني حصل له كده ده طلعت صعبه قوي واللي حصل له كده مش اوحش مننا بالعكس احسن مننا كمان شكرت ان العمر ما خلصش مثلا طب ايه قيمتها لا دي قيمه كبيره قوي لان يمكن لو خلص قبل كده كنتوا تبقى دلوقتي تستحملوا الكلام معلش دلوقتي لو كان العمر خلص قبل كده مش بعيد كنت تبقى في الجحيم الجحيم معناه ايه كآبة وحزن وعذاب نفسي لا يطاق وطبعا الخطوة اللي بعدها بعيد عنكم ايه جهنم عذاب نفسي وجسدي إلى الأبد فربنا عمال يطول في العمر عمال يطول في العمر عشان نتفادى حتة الجحيم دي انت شكرت على مد العمر اللي بيحصل ده يوم بعد يوم شكرت ان مخك ما راحش لسه لما تشوفوا حد يعني دخل في مرحلة مخه مش مو... مش فيه ربنا يشفي الكل تعرف كونك لسه بتعرف تفكر دي نعمة كبيرة جدا كونك بتستقبل الكلام دي حاجة كبيرة قوي كونك في شوية ذكريات مش كتير ما دي عندنا كلنا ال memory مشوشة بس في شوية ذكريات دي حاجة كبيرة قوي طب انت العقل اللي لسه شغال ده شكرت عليه ولا اعتبرته عادي عادي ليه كان ممكن يقف وغيرك عقله وقف طب دي مش حاجة تستاهل الشكر انك تشكر على الفانكشنز بتاعت المخ دي الحواس احنا بنشوف وكأن ده عادي وبنسمع وكأنه عادي كنت بقرا كتاب عن الألم يعني بحضر فواحد كاتبه عاش عشرين سنة في مستعمرة جزام في الهند عشان يكتب عن قيمة الألم أقول لكم الحتة دي على بره الموضوع شوية بس مرتبطة بيه من زاوية يقول أكتر ناس تعرف قيمة الوجع مرضى الجزام وأطباء الجزام ليه؟ عارفين مرض ال leprosy ده بينتهي انه الاطراف واقعه كلها والوش مشوه والعينين رايحه ليه بيحصل كده المرض ده مش بيوقع الصوابع ولا بيضيع العينين المرض ده ببساطه بيضيع الايه الاحساس بيضيع الاحساس الاحساس sensation بيروح طب ما انا لما بمسك كوبايه سخنه انا بتلسع طب ما احسن ما تلسعش مش كده احنا يتهيأ لنا كده ان انا لما امسك كوبايه مغليه يا سلام لو ما فيش سنسيشن طب ما انا كنت امسكها كويس اه ما انت هتمسكها كويس بس هيحصل ايه بعد خمس دقايق هتتحرق ايدك فاهمين ازاي هتتبقلل خالص اللي بيحصل كده مع مرضى الجزام انه لما بيدخل مثلا ترابه في عينه هو ما عندوش احساس او حته خشبه صغيره ما عندوش ادنى الريتيشن او قلق او وجع فمره في مره العين بتروح لما بيدوس على مسمار في الارض هو ما حسش بحاجه خالص ولما مددت رجله ما حسش فاهمين ازاي فوقعت القدم وهكذا فبيقول اكتر ناس في الدنيا تعرف قيمة الوجع اللسعة دي قد ايه دي مهمة قوي كوني بتلسع لأن من غيرها الصباع ده كان راح والعين كانت راحت وهكذا فاهمين المعنى فالراجل ده كتب كتاب عن عطية الألم إن الألم ده من أكبر وأجمل عطايا الله ممثلة بس في حتة الخلايا بتاع في خلايا خاصة بالإحساس بالألم الخلايا دي لما بتعطل بمرض واحد زي الجزام بني آدم بيتشوه تماما وبيحكي قصة شخص فقد كل حاجة تقريبا فاضل له ودانه فاضل له ودانه يعني عينيه راحت وصوابعه راحت وصوابع رجليه راحت وكركب آخر كركبة في المستعمرة ومريض مزمن فبيشوف الدكتور كل شوية وبعدين كان عايش على ودانه بأنه بيحب جدا الموسيقى وبعدين حصل برضه جه عليها الدور فكان ده النافذة الوحيدة على العالم اللي فاضلة لا إحساس ولا شم كان راح ولا ولا عينين وبعدين بقت ودانه كمان السمع بيروح كده هينعزل تماما عن كل شيء فهم متخيلين القسوة فبيقول قعدنا فريق أطباء نتفنن بكل الطرق ازاي نحمي اللي فاضل من السمع وبرضه راح بعد شوية كل ده بسبب ايه ان الراجل ده ما بيحسش بالوجع اللي في لحظة ممكن نقول يا بخته ما بيحسش بالوجع ده يا ويله عشان ما بيحسش بالوجع عمرك شكرت على ودانك وعلى عينيك وعلى اللسعة اللي بتتلسعها ولا على النقح اللي بينقح في دماغك ده النقح ده مفيد قوي لأنه من غيره كان ممكن يجي لك انفجار في المخ في حاجات كتيرة قوي الواحد ما بيفهمهاش فيقول له هنا في أيوب سبعة أذكر أذكر إن حياتي إنما هي ريح وعيني لا تعود ترى خيرا أنت إذا كنت بتشوف دي مش نعمة كبيرة شكرت إنك لسه شايف إنك لسه سامع إنك لسه حاسس عدت عليك دي في الشكر ولا لما قال له ابسط يدك ومس كل ماله فإنه في وجهك يجدف شكرت على بيتك وانت داخل بيتك مثلا لما تلف النهاردة في العالم على فكرة الهوملس في العالم مش قليلين الهوملس في العالم يكاد يزيد عن نص العالم لأن ما تبصوش بقى البلاد المح... يعني المحترمة الغنية روحوا الهند بقى ولا روحوا الصين ولا الصين لا أفريقيا تلاقوا كتير قوي عايشين في الشوارع بلا عدد ربنا اختار لك تروح تحط مفتاح في بيتك وتدخل تدخل تزعق وتقول مال البيت مكركب يا أخي كويس إن في بيت أساسا كويس قوي إن في بيت شكرت إن في بيت شكرت إن في سرير شكرت إن في لقمة تتاكل انت متذمر ومش شايف انه في عالم اخر لا يكاد يقل عن نص العالم ما عندهمش حاجه اسمها شلتر بيت حتى يناموا تحتها وعادي حياتهم كده وخدوا على كده وتعودوا على كده وكان ممكن قوي تبقى انت كده ولا على راسك ريشه مش كان ممكن طبعا كان ممكن لما تشوف انك انت عندك شغل انت متذمر على الشغل وسنين الشغل ومدير الشغل والموظفين والعملاء طب شوف الناس اللي ما عندهاش شغل واللي اساسا متدينين بقى مش لاقيين ياكلوا من قلة الشغل هتعرف ان الشغل على همه وغمه ده نعمة كويس قوي ان في شغل انا كله عاوز اوصل ليه يا جماعة ان نظرتنا للامور ممكن تخلينا يا نشكر يا نتذمر نفس الامور مفيش حاجه تتغير في حياتك بنفس الظروف اللي انت فيها بما فيها من الام وتجارب بس هي ايه لو قارنت نفسك بواحد زي ايوب مجرد تقارن نفسك بواحد فقد كل حاجه هو روحيا مش وحش هوش انسان خاطي يستاهل اللي جراله يعني لا مش كده هتلاقي لا الحمد لله الشكر على عدم الألم مثلا في أيوب سبعة أنا بحاول بقى نطور آيات من أيوب عشان إيه مش هنشرح أيوب كلمة كلمة لكن هعرض عليكم كام آية من الصرخات والتأوهات اللي كان بيقولها أيوب يقول لبس لحم الدود يعني تصوروا كل شوية إيه دود ماشي في جسمه في جلده لأن القرح دي بتجيب بقى حاجات وحشة أوي مع مضر التراب جلدي كرش وساخ يعني بقى ايه بقى يجيب تراب ويدعك جلده كده من الكرش اللي هو يعني شدة الهرش يعني تصور واحد بيهرش بطريقة مجنونة صبح وليل الحقيقة الليلة اللي تعدي من غير هرش دي نعمة لما كنت بشتغل زمان دكتور جلدية فكنا دخلت الجيش شوية فايه كان الجرب منتشر كالعادة يعني فإيه مرة عسكري دمه خفيف كده قال لي يا دكتور امبارح نمت قلت له طب خير ايه يعني قال لي لا ده انا بقالي شهر بكرش طول الليل امبارح بعد ما خدت المرهم نمت حسيت ايه ده احنا بننام ولا بنحس بكرش ولا هرش و... وما عمرنا ما شكرنا ان الليله عدت يعني لا طب ما كانت ممكن ما تعديش لمجرد الهرش ومفيش علاج في حالة أيوب مثلا أيوب تسعة يقول إيه ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكسر جروحي بلا سبب شوفوا التعبير يكسر جروحي يعني إيه يعني هو نفسه القرحة دي تخف تاني يوم يلاقي قرحة أكبر في حتة تاني والأولانية ما خفتش بدل ما الجروح بتقل بتزيد إحساس صعب قوي طب أنت جسمك السليم اللي مش مجرح ده شكرت عليه لا يدعني آخذ نفسي برضو اللي منكم شاف الناس اللي بيبقى ساعات عندهم ضيق نفس عمرنا ما شكرنا انه النفس يدخل ويطلع ما حسبنالوش يعني انما الحقيقه ياما ناس تدفع فلوس الدنيا عشان تاخد نفس مرتاح نفس بس عاوز هوا مش عارف ياخد هوا احنا ما بنشكرش على النفس اللي بناخده عادي يعني كلمة تانية قالها أيوب يقول إيه اليوم أيضا شكواي تمرد ضربتي أثقل من تنهدي من يعطيني أن أجد فآتي إلى كرسي يعني مين يليمني عليه عشان بس تشتكي له ربنا يوقفوني قصاده بس أفرجوا المنظر اللي أنا فيه دلوقتي يمكن أصعب عليه ده أيوب بيقول كده من كتر تعبه اليوم أيضا شكواي يعني إيه طول اليوم شكوى شكوى يعني نقح إذا ده الساعة اللي بتعدي من غير نقح شديد ما هي دي نعمة طب ما احنا عدينا سنين كتيرة في حياتنا حتى لو في شوية وجع دلوقتي مفاصل ولا صداع الحقيقة ياما أيام عدت من غير وجع والوجع محتمل مثلا تعبير تاني في أيوب 30 يقول أمعائي تغلي شوفوا التعبير قد كده صعب ده فيها تعبيرات طبية جدا في سفر أيوب أمعائي تغلي عمرك حسيت بغليان يمكن اللي عنده حموضة شديدة ولا باب- قرحة معدة ولا ساعات يحس بحاجة زي كده أو قرح في الأمعاء في أمراض كتيرة تدي الإحساس ده لا تكف مش راضية تسكت تقدمتني أيام المذلة يعني إيه سبقاني الوجع سبقني مش لاحق أخد نفسي تعالوا نشكر على حاجة تاني الشكر على النوم يقول إذا اضطجعت أقول متى أقوم لأنه لما داخل ينام الحقيقة مش عارف ينام من النفس التعبان من القروح معلش استحملوا الوعظة دي توجع القلب بس هو أيوب بقى فإيه خلينا نشوف الحال كما هو لأن دي ملخص 20 إصحاح إذا اضطجعت أقول متى أقوم واحد بيعد كل شوية يبص في الساعة هو الليل مش راضي يخلص طب خلص طلع الفجر يقول الليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح الآية اللي بعدها بتقول والصبح ألاقي الغم والهم هم هم يعني مش لاقيها بهرب من الليل للنهار وبهرب من النهار لليل ومفيش حاجة نفع شوفوا إحساس صعب إزاي الليل يطول الليل بيطول على شخص مش عارف ينام والوجع مستمر أو الهرش مستمر نفسه ينام ساعة نفسه ينام كام ليلة نمتها نوم عميق وما شكرتش يعطي أحباء نوما وفي نام تنام بالعشر ساعات والخمستاشر وال... طب اشكره شوية يعني لما توصل حتى سبع تمن ساعات ده دي نعمة طبعا كلكم هتناموا الليلة دي هنضيع القداس بكرة أنا أقصد النوم يستاهل الشكر صدقوني مجرد تنام إذا أدركت كم واحد مش طايل ينام تحس إنها نعمة يقول بعدها ايه ان قلت فراشي يعزيني زي اللي تعبان يترمي على الفرشه يترمي على السرير يقول لك هرتاح مضجعي ينزع كربتي بيقول في باله كده يمكن لما افرد جسمي كربتي تروح تريعني بالاحلام يعني مش ناقصه مجرد غمضت عينيا قلت انا مش هنعس بس يمكن لما افرد جسمي او النقح يقل شويه كوابيس ما هم حصروا كم مرة صحيت تقول أشكرك يا رب إن الليلة عدت من غير كابوس مرة كان عندي يعني شخص عنده بيجيله كوابيس كتير جدا فعلا قال لي أنا بشكر ربنا جدا من آخر مرة اتناولت ما جاليش كابوس من ثلاث أيام قال لي لا تتصور الفرق إن أنا أصحى كل يوم مفزوع على كابوس واقعد ثلاث ايام بس ما يجيليش كابوس طب احنا الحمد لله تعدي شهور من غير كوابيس كم واحد شكر ان الليله عدت من غير كوابيس يقول انهالت نفسي علي واخذتني ايام المذله الليل ينخر عظامي فيا وعارقيه لا تهجع العرق بيطلع بطريقه مش طبيعيه مش مخليني انام تعالوا نشكر على حاجه تاني الشكر على الحرية إحساس أيوب في أيوب 13 يقول جعلت رجلي في المقطرة ولاحظت جميع مسالكي وعلى أصول رجلي نبشت اللي شاف واحد في المقطرة المقطرة ده إحساس صعب جدا المقطرة دي يربطوا الرجلين بسلاسل ومربوطة في حيطة مثلا فيدوب المساحة اللي تتحرك فيها الرجل إيه يعني ربع متر نص متر وتفضل كده لا عارف تنام ولا عارف تقعد ولا عارف تعمل حاجة ودي عدوا عليها قديسين كتير من الإنجيل وما بعد الإنجيل يعني أغلب الشهداء عدوا على المقطرة أرميا قعد في المقطرة فترة بطرس بولس وسيلة كانوا في المقطرة هو أيوب ما كانش في المقطرة بس إحساسه النفسي إنه في المقطرة من كتر النقح والوجع والتعب ومش قادر يتحرك كم مرة أنت حسيت بطعم الحرية إنك أنت تصحى بالليل تروح الحمام رجليك مش مربوطة يعني دي نعمة أنت متغاظ إنك صحيت ده دي نعمة إنك بتحرك إيديك ورجليك زي ما أنت عاوز شكر على احترام الناس من الحاجات اللي وجعت أيوب جدا أيوب كان محترم جدا عند الناس كان غني قوي أول إصحاح بيقول لنا أعظم كل بني المشرق لما خسر كل أمواله وجاله المرض الصعب ده وريحته بقت صعبة قوي الناس ابتدت تحتقره تبعد عنه خلاص ما منوش فايدة واللي كانوا بيشتغلوا عنده خلاص كلهم سابوه طبعا هيشتغلوا عنده ازاي ده هو عاوز اللي يشغله فهو ساعات يفتكر الكرامة بتاعت زمان انه كان محترم دلوقتي هو محدش يبص له فكان يحكي بقى يقول في أيوب 16 فغروا علي أفواههم دي طبعا تنطبق على آلام المسيح كنبوة يعني يبصوا لي كده يفتحوا بقهم إيه ده لطموني على فكي تعييرا لطموني على فكي تعييرا تعاونوا علي جميعا يمكن لو نطق بكلمة كده ولا كده يدوله بالقلم ما هو خلاص ملطشة ملوش قيمة دلوقتي دفعني الله إلى الظالم وفي أيدي الأشرار طرحني طبعا الحاجات دي حسها ربنا يسوع له المجد آلام الذل والمهانة دي أوقفني مثلا للشعوب تصور لما يعر واحد كده قدام الناس قد إيه شعوره صعب فوقفني كده للخزي قدام كل الناس صرت للبصق في الوجه بقى اللي يعدي عليا كده إيه يتف عليا كلت عيني من الحزن واعضائي كلها كالظل يعني اعضائي حاسس ان ايديا مش ايديا ظل ايد رجليا دي مش رجل دلوقتي بقت بقت اثار رجل عينيا دي مش عين دي اثار عين كل دي مشاعر صعبه قوي فايوب 19 يقول ايه عبدي دعوت هو فاكر بقى زي زمان تعالى يا ولد فلم يجيب طبعا ولا عبره تضرعت إليه بفمي بقيت أقول له طب من فضلك شوفوا الذل بقى اللي كان زمان يقول روح وتعالى نكهتي مكروهة عند امرأتي شوفوا إحساس صعب إزاي وخممت عند أبناء أحشائي يعني مش طايقني ولادي اللي طلعوا من جسمي مش طايقني البعض بيقول قد يكون أحفاد وقد يكون مقصود بيهم ولاد بيته يعني اللي هم العبيد اللي اتولدوا على على أيديهم الأولاد أيضا رزلوني إذا قمت يتكلمون علي لما يقوم كده يتحرك خطوتين يقعدوا يتهمسوا كده كرهني كل رجالي والذين أحببتهم انقلبوا علي عمرك حسيت إن كل اللي حبيتهم قلبوا عليك دقت حاجة زي كده دقت إن اللي أنت كانوا بيحترموك قوي بيحتقروك دقت شعور زي كده حاجات صعبه اشكر على احترام الناس طول ما الناس لسه بتحترمك دي نعمة كبيرة قوي انت مش مقدر اشكر على حاجة تاني فأيوب خمسة يقول هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله فلا ترفض تأديب القدير اشكر ان ربنا بيأدبك ليه المعنى ده مهم يا جماعة عارفين لو ربنا ما أدبناش معناه بالبلدي رمى طوبتك يعني ايه ما منكش فايدة طول ما لسه بتتأدب اعرف انك ايه ابن محبوب لان اي ابن لا يؤدب ابوه وان كنتم بلا تأديب انتم نغول لا بنون اولاد مش شرعيين الاحسن نتخلص منهم انما بما انكم ابناء يعاملكم الله كبنين يبقى لازم تأديب شكرت ان ربنا بيأدبك بيحرجك احيانا بيوجعك احيانا بيكسفك احيانا بيشد ودانك ده انت كأب ربيت اولادك عارف قيمة دي طب تزعل ليه ده انت بدل ما تزعل اشكر يقول اذا جربني اخرج كالذهب يبقى التجربة عشان تطلعك ذهب مصفى بالنار تبقى عيار تقيل اشكر على التأديب وعلى التجارب هل بتشكر على التقوى يعني ايه ده مجرد انك انت لسه متماسك في التجربة ده دي لوحدها نعمة يعني كونك لسه مستحمل وما كفرتش ما هي دي نعمة كونك لسه بتقول أشكرك يا رب بالرغم من قسوة الأيام دي تستاهل الشكر لأن فيها نعمة يقول لا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق أني لم أكحد كلام القدوس تعالوا نفهم الآية دي يعني عاوز يقول واحد مطرحي كان جحد القدوس كان كفر أنا ما عنديش ولا تعزية ما عنديش ولا طبطبة من أي ناحية تعزيتي الوحيدة إن لغاية دلوقتي لم أجحد الله فمين المعنى؟ يعني أشكر لمجرد إنه ربنا على قد ما شد عليك أنت لسه ما فقدتش إيمانك ثم دي نعمة من ربنا يستاهل عليها الشكر فأيوب 27 يقول عاد أيوب ينطق بمثلي فقال حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي أنه ما دامت نسمتي في ونخمة نفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتي اسما طبعا الحاجات دي تذكر لي جدا لكن كون واحد بالرغم من آلامه لسه بيقول أنت برضو ربنا بتاعي أنا ماسك فيك لآخر نسمة هفضل متشعلق فيك يا رب بالرغم من كل الألم مع أنك مش بتسمع لي دي تستاهل الشكر لأن دي نعمة كونك ما تهزتش أو ما فقدتش خالص إيمانك ده دي نعمة يقول في أيوب 29 أنقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الأرملة يصر هو بيشكر على الخير اللي لسه بيعمله يبقى واحد في حالة وحشة قوي يبارك له بيطلع كلمة حلوة وهو في أصعب لحظاته ممكن يشفق على أرملة ويفرحها بكلمة مع أنه هو متمرر جدا وتعبان فمعناه في بقايا تقوى لسه جواه شكرت ان لسه في حياتك حاجات حلوة طيب هل شكرت على الناس اللي بيحبوك كل واحد فيكم في ناس بتحبه ونقدر نعد بدل واحد وحايد كتير مش دول نعمة مش دول نعمة ساعات نتذمر ونعترض على المحبين بس دول غاليين جدا شكرت ان في ناس لسه بتحبك يقول حق المحزون معروف من صاحبه في أيوب ستة وإن ترك خشية القدير أما إخواني ما ضمن ضمن تجربة أيوب على فكرة قسوة أصدقائه عليه يعني بالرغم من قسوة الأيام والوجع الشديد اللي في جسمه جم أصحابه كملوا عليه لأن كلامهم كان لاذع جدا فبيقول لهم ده حق المحزون معروف عند صاحبه يعني ايه لما الواحد يكون حزين قوي صاحبه يجي يطبطب عليه مش يجي يمرر عيشته فعاوز يقول لهم انتوا ايه ما بتحسوش انتوا اصحاب ايه بقى انا في الحاله دي تيجي تقولوا لي اصلك وحش انا ناقصكم يعني ده لو لو صاحب ما يعرفش خشيه القدير يعرف ان حق المحزون على صاحبه كلمه طيبه قولوا كلمه كويسه كأنه عاوز يقول ما سمعتش منكم يا أصدقائي كلمة كويسة حتى ما تصعبتوش عليا فإذا كان في ناس بتحبك وبتتألم لألمك طب ده دي نعمة كبيرة أوي شكرت عليها ولا لا إن في حد يوم ما بتتوجع حاسس بيك ومشفق عليك ما أصعب لحظة شخص يتألم وما فيش حد جنبه وما فيش حد حاسس بوجعه دي أصعب مرات كتيرة من أي وجع إن يكون في شدة ألمه محدش حاسس بيه ولا حد دريان إن كان سهران ولا نايم ولا فبيقول أما إخواتي فقد غدروا مثل الغدير يعني أيوب حتى دي اتحرم منها أنت ما اتحرمتش منها يوم ما بتتوجع بتلاقي اللي حاسس بيك أيوب 16 يقول إيه قد سمعت كثيرا مثل هذا معزون متعبون كلكم طب انت على الاقل يوم ما بتتوجع بتلاقي اللي يعزيك بكلمه كويسه مش بيكمل عليك قال لهم هل من نهايه لكلام فارغ يعني مش تبطلوا كلامكم المتعب ده فأيوب 19 يوم أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني يعني اللي بيحبوني كويس قوي مش لاقيهم في الوقت ده يعني اللي موجودين بيقولوا بيحبوني ما بيوجعوني واللي كنت فاكرهم بيحبوني قوي وهيجوا يسندوني زاغوا أقاربي خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا صرت في أعينهم غريبا يضاف إلى أحزانه وأوجاعه إحساس أنه اترمى كده ومحدش دريان بيه أنا بعكس يا جماعة كل الأمور بقول إيه ربنا بيسمح بتجارب بس مع التجارب في تعزيات كتير قوي في ناس بتطبطب في ناس بتصلي لك في ناس حاسة بيك في ناس بتبص لك بحب في لحظة وجعك في ناس حاسة بوجعك ده بيخفف عنك شوية في ناس بتقول كلمة طيبة كل ده كان ممكن ما يبقاش موجود كل دي تعزيات تستحق الشكر شكر آخر شكر على الفهم يعني إيه يعني ساعات الواحد ربنا ينور عقله ويفهم حاجات وفي أحيانا الواحد يبقى مش فاهم حاجة خالص مجرد الفهم يستحق الشكر مثلا في أيوب عشرة يقول إيه أحسن عندك أن تظلم أن ترزل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار ده في الوقت اللي الدنيا كانت مقفولة تصور وصل لكده يقول لربنا في وشه أنت مبسوط وأنت بتظلم شوفوا الكلام قد كده صعب وده نبي عظيم عشان محدش بس ايه يستغرب من ضعف الانسان النبي قال كلام صعب احسن عندك ان تظلم ان ترزل عمل يديك قرفان من اللي خلقته ليه ما انت خلقتني رزلني ليه وبعدين يقول عندما اتذكر ارتاع واخذت جسدي رعده لماذا تحيا الاشرار ويشيخون نعم ويتجبرون قوة هنا وقع في حتة بس دي مش مش هقولها لكم المؤتمر ده حكاية واي مي ليه أنا دي بقى مشكلة ليه أنا يحصل معايا ده كله من الأزمات الصعبة قوي في التجارب إحساس ليه أنا ليه أنا بالذات يحصل لي ده كله فهنا أنت ما دقتش الشعور ده قد إيه صعب وقع فيه أيوب في وقت قال الأشرار يشيخون وأنا رايح نص عمر وولادي راحوا شباب نعم ويتجبرون قوة يعني ما تقوليش حياتهم وحشة لا بقول لك عايشين ومبسوطين كمان مش فاهم حاجة هو طب انت وانت فاهم دلوقتي بعض أمور الله مش تشكر على الفهم نسلهم قائم أمامهم معهم وقع في المقارنة واخدين بالكم وذريتهم في أعينهم إحساس صعب المقارنة ده بيوتهم آمنة من الخوف وأنا ما عادش عندي بيت ليس عليهم عصى الله ربنا ما بيأدبهمش مع أن دول أشرار ثورهم يلقح ولا يخطئ يعني إيه الخير ماشي عندهم ودول أشرار وأنا كله راح بقرتهم تنتج ولا تسقط يسرحون مثل الغنم يسرحون مثل الغنم رضيعهم أطفالهم ترقص واخدين بالكم الإحساس كل ده راح منه فمش قادر ما يقارنش بالرغم من قوته كنبي وقع في مقارنة صعبة كل المباهج راحت منه شايف المباهج دي في يد ناس أشرار يقضون أيامهم بالخير وبعدين يقول في لحظة يهبطون إلى الهاوية هو بيرد على نفسه قال ما هي ديتها كم سنة وبعدين يروحوا الهاوية يقولون لله ابعد عنا بيقولوا لربنا بحياتهم ابعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصر بيتريقوا يقولوا من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع إن التمسناه يعني بيقول بيجحدوا ربنا ويشتموا ربنا ويهينوا ربنا ومبارك لهم وأنا اللي طول حياتي بعبده يحصل لي ده كله فوقع في حتة صعبة أوي النهاردة أنت فاهم حكمة ربنا شوية طب مش تشكر الشكر على المرض ده بقى دخلنا في حته صعبه شويه اذا كان المرض هو اللي هيدخلك السماء تشكر ولا ما تشكرش اذا اعتبرت ان المرض اللي في حياتك ده سكتك للسماء والوجع اللي بتوجعه ده هو ده بقيت اكليلك ليه ترفض يقول لماذا اخذ لحمي باسناني واضع نفسي في كفي كان احساس صعب ان هو بيجز على اسنانه كده يقطع في لحمه من الوجع من الوجع يئنون ونفس الجرحى تستغيث والله لا ينتبه الى الظلم في وقت كان حاسس انه ربنا مش بيبص عليهم خالص الناس دول طب اشكر لان المرض ده هيدخلك السماء الشكر على الشيخوخة أيوب قال آية ذهبية من ضمن آياته قال بدون جسدي أرى الله فهم فلسفة غريبة شوية ودي ساعات نقولها في وداع الأحباء نقول لما الواحد يخلع جسده هيشوف ربنا واللي فهم المعنى ده very early أيوب قال أنا أصلي ابتديت أفهم كل ما الجسد ده ينحل ويروح هتيجي لحظة نفسي تطلع من جسدي هشوفه بدون جسدي أرى الله طب هل أنت بتشكر لما بتقرب من اللحظة دي مشتاق لها حاسس قربت تخلع الجسد فهتشوف بعينيك اللي كان نفسك تشوفه من من سنين ولا مش على بالك عاوز اقول ايه الشكر على الشيخوخه ده ما الشيخوخه دي كلها خسائر لا الشيخوخة أولا فرصة للتوبة لما واحد يمشي بدري يمكن ملحقش يتوب يبقى يا بختك انت اللي كبرت وعجزت وربنا بالشيخوخة قفل نفسك من الدنيا سهل عليك التوب التوبة مش فاضل غير تقول يا رب كتر خيره اللي ادانا العمر لغاية كده عشان ما نلاقيش حاجة نشتهيها تاني اللي كتب في دي جامعة 12 سليمان الحكيم قال ما هو على الشيخوخة الواحد ما بيبقاش فيه فيها حاجة فارقة لا أكل له طعم ولا الفسح فارقة وبتاع عشان ما يبقاش فيه غير ربنا بالعافية بقى طب ما كويس مصلحة عشان تدخل السم الشكر على الموت هل ينفع ينفع جدا بالذات للمتألمين يشتهون الموت يقول تشبيه جميل قوي يقول ايه كأيام الأجير أيامه كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته تشبيه غريب أوي بس من واقعهم عارفين العبد اللي يشتغل في الشمس بتبقى لحظة الضلة بالنسبة له شهوة يعني اللي يشوف عبيد مش عبيد يعني اللي فعل مثلا اشتغل في عز الحر في أغسطس مثلا يشيله ويحطه والعرق والشمس ناقحة في راسهم يصعب عليك انت لو ساعة في الجو ده كنت تجي لك ضربة شمس ويربطوا دماغهم ويحطوا مية على راسهم وبتاع بس عذاب يفضل يشتغل ساعتين ثلاثة وكل اللي شغله اللحظة اللي ايه هيترمي تحت الشجرة في الضلة ياه شوية الهوا دي النسمة اللي تحت الضلة دي شهوة بقى لها كام ساعة معاه أو الأجير يترجى أجرته يفضل يشتغل يشتغل وعلى آخر النهار هياخد مثلا العشرين جنيه ولا الخمسين جنيه فاللحظة دي إيه تنسيه كل تعبه هنا بيتكلم عن الموت كظل وكأجرة أجير إن الموت ممكن يبقى شهوة للمعذب طب أنت فكرت فيها بالطريقة دي ولا لسه الموضوع بغيض ومكروه بالنسبة لك يقول مثلا قلت للقبر أنت أبي تعبيرات أيوب غريبة جدا لأنه أديب طبعا وشاعر بقى يعدي جنب القبر يقول له يا أبويا هتاخدني إمتى في حضنك وللدود أنت أمي الدود اللي بياكل الأجساد أنت أمي وأختي يعني إحنا مصرنا نقعد مع بعض نحكي كتير ورانا إيه بعد كده تسبيهات بائسة إنما واحد بيشتهي اللحظة دي فأين إذا آمالي آمالي من يعاينها أنا ما عادش عندي أمل في الكلام ده آخر حاجة أقولها الشكر على الغفران أيوب جاله من الأزمات النفسية اللي عدى عليها إنه حس إن ربنا قاعد له على الغلطة لأن هم كلهم استلموه الثلاثة الكبار وقالوا له أنت راجل بطال فتهز اتهزت ثقته في نفسه اتهز كبرياء شوية قال له لو كان اللي بيقولوا الرجالة ده صح يبقى الآن أنت تحصي خطوات أنت قاعد لي بقى على كل هفوة ألا تحافظ على خطيتي يعني أنت زي اللي بتمسك لي غلطة أيوة خزنوا له دي خزنوها له عشان نحاسبه عليها كان ده إحساسه أنت يا رب قاعد لي على كل غلطة طب أنا هروح منك فين خطيتي معصيتي مختوم عليها في سرة كان عنده إحساس أن ربنا حوش كل الخطايا وقفل عليها وقال له هي مسكها لك اهي وتلفق علي فوق اسمي حتة كلمة تقول له يا أخي اختشي مهما حصل ربنا هيلفق لك قال له أنت بتلفق لي بصراحة اللي بيقولوه ده بقى تلفيق بقى دي زادت الحكاية شوفوا أيوب في مرارته حس بكده طب احنا كلنا عارفين يعني ايه غفران يعني الراجل ده ما كانش بيغلط زينا انما انت عارف حتى غلطاتك الكبيره راحت بالتوبه والاعتراف والتناول الا تشكر على هذا الغفران انا عارف المحاضره دي تعبت ناس بس انا عاوز اقول ايه اقروا مره ايوب ايوب الاول عشان يتفهم يتقري عشر مرات على الاقل عشان تبقوا فاهمين يعني بدايه كده مره منهم اقروا بس وكل سطرين ثلاثه ارفع قلبك وقول له اشكرك يا رب اشكرك ان انا مش في الحاله دي كان ممكن يحصل لي كده هتلاقي نفسك اتعلمت درس للشكر لطول حياتك لمجرد انك قريت ايوب لالهنا كل مجد وكرامه الابدا